على العباد والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما حياك ربي سيدا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبابي ما زلنا مع سلسلة كن قائدا اللي كان الهدف الأساسي من وراها إن إحنا نخرج شبابنا من حياة التبعية إلى حياة القيادة بدل ما يكون الشباب للأسف آه، قاعدين على القهاوي والشباب حتى الملتزم مش عارف يعمل أي شيء للمجتمع بتاعه أو لدينه أو لأمته بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نغرس جواهم بعض القيم المهمة جدا اللي تحولهم بإذن الله تبارك وتعالى من التبعية للقيادية بإذن الله تبارك وتعالى قلت لكم أكبر مشكلة يا شباب إحنا واقعين فيها الآن هي مشكلة عدم وجود القائد اللي يقود الأمة إلى بر السلام وللأسف إن أمة الإسلام لما تخلت عن جزئية القيادة لما تركت القيادة لغيرها من الأمم للأسف وجدنا طبعا آه، موازين الارض كلها بتتغير الان من قتل ودمار وافساد في الارض والعياذ بالله ده بسبب ان احنا تخلينا عن مساله القياده علشان كده كانت هذه السلسله المباركه التي اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا باذن الله تبارك وتعالى آه، علشان كده احبابي بناكد دايما اول من تكلم فيما يتعلق بالقياده آه، او اول كتاب صنف مساله القياده حقيقه خاصه طبعا بامه محمد هو القرآن عشان كده بنحاول ن- نستخرج من هذا القرآن العظيم كثير من الأمور القيادية اللي تنفعنا إن شاء الله بإذن الله في واقعنا تعالوا مع بعض كده نفتكر أهم الأصول اللي احنا خدناها الدروس اللي فاتت علشان نبدأ إن شاء الله في الدرس الجديد أول حاجة احنا اتكلمنا فيها بفضل الله اه، كنا اتكلمنا عن معنى القيادة واتكلمنا بعد كده هل يا ترى ممكن صناعة القائد وبعد كده اتكلمنا عن بعض العلاقات المتعلقة بالقيادة هل القائد لازم يكون كبير في السن هل القائد لازم يكون رجل هل القائد لازم يكون مثلا آه، قوي العضلات مفتول العضلات الى اخر هذه الاصول. بعد كده اتكلمنا على الجزئيه الاساسيه الخاصه جدا المتعلقه بالقياده هي مساله ممارسات القائد. اتكلمنا بفضل الله في ممارسات القائد على عده امور، اتكلمنا عن كن مزجا وكنا بنقول احنا عانينا بكن مزجا ان القائد لابد ان يكون متخلق بالاخلاق الطيبه الحميده لابد ان هو يكون عنده مصداقيه عاليه جدا جدا وقلنا ان المصداقيه لما بيذكرها علماء الغرب اللي بيتكلموا عن القياده كانوا بيعنوا بينها يعنوا بها الصدق والامانه وقلنا سبحان الله كل من ذكر في القران من القاده العظام سواء من الانبياء او غيرهم آه، كانوا دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم داخل القرآن ب- بالصدق وبالأمانة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام آه، كما قال آه، شعيب آه، عنه أو قالت ابنة شعيب لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين وقلت لكم إن أفضل من حقق هذا النموذج هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في المصداقية لما كان آه، بيلقب حتى قبل ال- قبل آه، وهو في مكة قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين وقلت لكم إن العلماء بيقولوا إن أكثر من 90% من فشل القادة إنما يكون بسبب الخطأ في هذه الجزئية إن هو مش نموذج وإحنا بنتكلم إن شاء الله عن مزالق القيادة هوري لكم قد إيه قادة سقطوا بسبب الجزئية ده هي بس بسبب الجزئية دي إن هو للأسف آه، عنده صفات سيئة جدا جدا وبالتالي فشل اتكلمنا عن كنا مزجا اتكلمنا بعد ذلك عن الرؤية المشتركة واتكلمنا في رؤية عن أمور كثيرة جدا ما يتعلق بالرؤية وشروط الرؤية وغيرها وبعد كده اتكلمنا على جزئية تانية ألا وهي جزئية التشجيع وده كان ما يتعلق بالدرس الماضي اتكلمنا في التشجيع عن امور مهمه جدا جدا وكان طبعا عندي اربع جزئيات وان شاء الله نشوف الفلاش الان كنا اتكلمنا امتى ان أم- اقدر النهارده ان انا اشجع الناس على عمل الخير وفعل الخير وازاي انا اخليهم يحرصوا على العمل بحب وشغف وسعاده وسرور كمان كنا اتكلمنا عن اربع جزئيات كانت الجزئيه الاولانيه المتعلقه بيها هي القدره على اشباع الحاجه إلى الحب والعاطفة كانت القدرة على إشباع الحاجة إلى الحب والعاطفة قبل ما تيجي تحفز حد على عمل ما أظهر له حبك وضربنا على ذلك مثال إن النبي قبل ما ينصح سيدنا معاذ قال له يا معاذ والله إني لأحبك النبي لما اتكلم على جزئية الحب قبل ما يقول له الأمر أو يقول له الفعل فقال له آه، إني لأحبك هو ده ما يتعلق بالحب والعاطفة قبل ما تقول أنا عايز منك كذا عبر له عن حبك عبر له عن عاطفتك مش لازم قبل القول نفسه أو قبل الأمر نفسه لا على مدار الفترات الطويلة اللي انتوا عرفتوا فيها بعض حاول تعبر له عن حبك لأنه لو حبك هيبقى سهل عليه جدا إنه ينفذ أمرك اتكلمنا على الجزئية الثانية وهي جزئية القدرة على إشباع الحاجة إلى التقدير والاحترام الإنسان مننا الإنسان مننا آه، مش هيبقى ناجح جدا في تحفيزه إلا لما يحترم الناس ويقدر الناس بعض الناس لما يجي يدي الأمر يدي الأمر بغلظة وخشونة وعنف وشدة وغلظة وبالتالي بتكون النتيجة ان تحفيزه للعمل بيكون فاشل ان محدش اصلا بيعمل هذا العمل فارق كبير جدا جدا جدا بين زوج لما يجي يأمر زوجته بأمر او يطلب منها حاجة انت مش عارف ايه ويغلط ويشتم والكلام ده وبين زوج تاني ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما يجي يطلب حاجة او يجي يحفز على عمل ما ما شاء الله بيقدر وبيحترم وبيقدم التقدير والاحترام على التحفيز عشان كده بيكون ناجح جدا جدا جدا كنا اتكلمنا برضو على الجزئية الثالثة الا وهي جزئية إيه إيه ان الانسان يكون عنده القدره على اشباع الحاجه الى توظيف الطاقات زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يحفز حد على عمل معين كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب علشان كده كانت الماموريات ما شاء الله بتنتهي بصوره قويه جدا جدا جدا وباعلى مستوى من مستويات النجاح بفضل الله اتكلمنا عن الجزئيه الرابعه اللي تخلينا بفضل الله نحفز كويس جدا جدا الا وهي جزئيه مساله الشعور بالمسؤوليه قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحسسهم ان هم جزء من الكيان الخاص بالدوله وبالتالي ما شاء الله استشعاروا ان انا جزء من الكيان ده كان بيدفعه دايما للعمل اتكلمنا عن صور كتير جدا من صور المحفزات اللي تدفع الانسان للعمل سواء قبل العمل او بعد العمل آه، كالتحفيز المعنوي والتحفيز المادي والتحفيز ب- عن طريق المنافسه والتحفيز عن طريق ذكر الثواب والتحفيز عن طريق ذكر العقوبه في الاخره والتحفيز عن طريق الترهيب والتحفيز بالمنافسه كل دي كانت صور من التحفيز وكنت طرحت عليكم سؤال الدرس اللي فات الا وهو اذكر اهم ثلاث اشياء ممكن تحفزك للعمل آه، آه، آه، لعمل الخير او للعمل عامه وكانت اجاباتكم ما شاء الله جميله جدا جدا جدا قبل ما نطلع للفاصل ما شاء الله كان في تعليق كويس جدا جدا جدا من اخت من اخواتنا كانت بتقول ان هي من تسع سنوات كانت آه، يعني بن- بنص كلامها واحنا هنشوف الرساله دلوقتي بتاعتها ان هي بتقول انا كنت تافهه جدا عايشه في الحياه كده اي حاجه وسبحان الله لحد ما تزوجت وزوجها في يوم من الايام حب يحفزها فحفزها عن طريق التقدير والاحترام والحب والتشجيع حاجه ما فيش بعد كده ربنا يا رب يجزيه خير وهنشوف الرساله بتاعتها رساله جميله جدا جدا وانا قلت للاخوه لما بيعملوا الفيديو لازم يكون اول رساله موجوده معانا هي رساله الاخت دي ما شاء الله زوجها فيهم حب يحفزها على العمل الصالح فبيقول لها على فكره اسعد لحظه من لحظات حياتي شوفوا الزوج الذكي اسعد لحظه من لحظات حياتي لما بشوفك كنت لابسه ازدال الصالح وانت بتصلي وبتعبد ربنا سبحانه وتعالى الاخت بتقول الكلمه دي غيرت حياتي تماما بعد الحياه اللي أنا كنت فيها بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى تحولت الحياه ان انا بفضل الله عز وجل خدت سبع اجازات سبع اجازات من الشيخ وحيد وبتدرس في معهد اعداد الدعاء وما شاء الله متفوقه جدا ربنا يا رب يوفقها بتقول كل ده بسبب ان زوجها في يوم حب يحفزها على العمل الصالح فحفزها بادب حفزها باحترام حفزها هو مقدرها ومقدر قيمتها فكانت النتيجه ما شاء الله ان هي كانت ما شاء الله دلوقتي اخت من الاخوات الناجحات جدا اسال الله سبحانه وتعالى لها التوفيق واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل عمل هي بتعمله في ميزان حسناتها المحفز الناجح الراجل ما شاء الله اللي قدر بالفعل يوصل زوجته لهذه المكانه تعالوا مع بعض انا مش عايز اطول عليكم تعالوا مع بعض نشوف آه، الفيديو البسيط ده اللي بنوضح فيه اجاباتكم بتاعه آه، حلقه آه، آه، سؤال الحلقه اللي فاتت ونشوف اختنا الكريمه اللي زوجها حفزها عن طريق التقدير والاحترام لعل يكون لنا عظه وعبره في التحفيز الرائع ده تعالوا مع بعض نشوف الفيديو
وكل الوجود صلاة وشوق إليه نصلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه نصلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه أصلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه أصلي بقلبي وأعمى بحبي وأمشي وأنت الضياء لدربي أصلي عليك أصلي بقلبي وأعمى بحبي وأمشي وأنت الضياء لدربي وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك صلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين صلي عليك رفعت
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه عايز في البداية أشكر الزوج الجميل الرائع اللي قدر بالفعل يحقق الدرس ويحفز زوجته وأشكر كل إخواننا وأخواتنا إن شاء الله اللي كان تفاعلهم جميل جدا جدا مع الحلقة بتاعة الأسبوع اللي فات ربنا يا رب يجزيكم خير والناس اللي بتشكر على الحلقات أنا بقول والله ده فضل ربنا سبحانه وتعالى وثم تشجيعكم وتحفيزكم ليا لان تشجيعكم وتحفيزكم ليا ده بفضل الله بيرفع من من قدر الحلقه ومن قيمه الحلقه كتير جدا جدا جدا ربنا يجزيكم خير كل الناس اللي بتشكر الحلقات يعني من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يشكر الناس لا يشكر الله جزاكم الله خيرا وانا احب في البدايه اشكر اخونا محمود عطيفه واخونا محمود واخونا مختار كل الشباب اللي بيعملوا معانا الشغل الجميل ده ربنا يا رب يجزيهم خير النهارده باذن الله احنا معانا جزئيتين في غايه الاهميه، الجزئيه الاولانيه هي جزئيه ان القائد لابد انه يكتشف المواهب. يكتشف المواهب. احبابي احنا لو لو نظرنا يعني ايه اولا مواهب؟ يعني ايه اولا مواهب؟ آه، لو جينا بصينا على مساله اكتشاف المواهب هنجد اول حاجه احنا محتاجين نعرف يعني ايه موهبه. ولو لاحظتوا ان كلمه موهبه معناها مأخوذة من الفعل وهبة مأخوذة من الفعل وهبة أي أعطى شيئا مجانا فالموهبة إذا هي العطية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده بلا مقابل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه لك بلا مقابل العلماء المعاصرين اللي اتكلموا عن القيادة بيعرفوها فبيقولوا هي استعداد فطري لدى الفرد يظهر في صورة أداء متميز في مجال أو أكثر من مجالات النشاط الإنساني إذا توفرت البيئة المناسبة لاكتشافه ورعايته وتنميته اكتشاف ورعاية وتنمية ودول الثلاث جزئيات اللي احنا هنتكلم فيهم النهاردة الموهبة دي شيء ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا بس قبل ما نتكلم على النبي آه، لو رجعنا للقرآن لأن احنا قلنا آه، القيادة كلها موجودة في القرآن وقد إيه احنا محتاجين من القادة إن هم يكتشفوا المواهب إن هم ياخدوا الإنسان الموهوب وينموه ويكبروه ويرفعوا من شأنه وي- وينموا الموهبة عنده لأن للأسف مصر عاشت فترات طويلة جدا بتقتل المواهب والله العظيم بتقتل المواهب معظم المواهب اللي موجودة في العالم الإسلامي للأسف طلعت على بره بره طلعوا إنه قدروا إن هم فعلا يستفيدوا من المواهب المسلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله أوروبا الآن كلها شوف وصلت لأي درجة ده كله بسبب إيه بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى ده كله بسبب إن هم قدروا ياخدوا المواهب من كل العالم الإسلامي إيه، أمريكا بس الوحيدة كل سنة بيروح لها 4000 موهبة من العالم الإسلامي بس تخيلوا لو العالم الإسلامي قدر يستغل المواهب دي لنصرة الدين ورفع شأن الأمة تخيلوا قدر ال- قدر المكان اللي ممكن الأمة تصل لها لو جينا بصينا لمسألة المواهب ونشوف مع بعض كده سريعا هنجد إن اكتشاف الموهبة موجود في قلب القرآن اكتشاف الموهبة موجود في قلب القرآن بصوا معايا آه، احنا عندنا نموذجين ربنا ذكرهم في القرآن في مسألة اكتشاف الموهبة النموذج الأول هو يوسف عليه الصلاة والسلام والنموذج الثاني هو هارون عليه الصلاة والسلام لو جينا بصينا أحبابي هنجد أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان منذ الصغر آه، آه، فرعون اداله قطعة من الجمر فل- فلسع بها لسان سيدنا موسى فكان في لسان سيدنا موسى مشكلة علشان كده ربنا بيذكر لنا في سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل إيه العقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني شوف خد بالك معايا سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كان عنده عنده مشكله في اللسان فكان سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لما ربنا امره انه يتوجه الى فرعون وملئه ليدعوهم الى الله سبحانه وتعالى خاف ان المشكله اللي كانت في لسانه وهو صغير تحول بينه وبين التبليغ تحول بينه وبين تبليغ رسالة علشان كده شوف سيدنا موسى قدر يكتشف الموهبة اللي كانت عند أخيه هارون فقال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني شوف قد إيه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بسبب المخالطة مع سيدنا هارون وجد أن في سيدنا هارون مهارة المهارة دي أنه كان فصيح اللسان وعنده بيان وعنده مقدرة على التعبير الجيد جدا جدا جدا شوفوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ماذا صنع سيدنا موسى اكتشف الموهبة اللي كانت موجودة عند سيدنا هارون وبعد كده نماها وكبرها وبقى سيدنا هارون اللي بيتولى مسألة تنمية المهارة هو الله سبحانه وتعالى بإمداده بوحي السماء شوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قد إيه كان ذكي إنه يكتشف هذه المهارة يكتشف هذه الموهبة ويرفع من شأنها هو ده القائد الناجح مش ان يشوف عنده في الشركه بتاعته موهبه يذبحها او يشوف في زوجته موهبه يذبحها لا لا لا القائد الناجح اللي دايما بيكتشف المواهب وبيسخر المواهب دي لخدمه الدين سيدنا موسى لما طلب ان سيدنا هارون يكون معاه نصره للدين بعض الناس بتستغل المواهب نصرة للدين بعض الناس بتستغل المواهب نصرة للدنيا وده كان مثال موجود معانا اللي هو مثال سيدنا يو- يوسف عليه الصلاة والسلام لما آه، آه، خادم الملك آه، آه، الملك شاف الرؤية وطلب ان حد يقول له الرؤية آه، قال له انا عندي الحل فذهب الى يوسف عليه الصلاة والسلام وبدأ سيدنا يوسف يقول له اولا تعبير الرؤية وده يدل على مدى علم يوسف عليه الصلاة والسلام بعلم تأويل الرؤى وبعد كده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضع آه، آه، آلية آلية للخروج من الأزمة اللي هي تعبير للرؤية إزاي نخرج من الأزمة اللي هتنزل بمصر في هذه الفترة فلما هذا العبد راح للملك وحكى له هذا الكلام الملك ده استشعر أن يوسف عليه الصلاة والسلام ده موهبة وما ينفعش أن هي تفضل ملقاة في السجن علشان كده إيه اللي حصل جاب سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وأظهر ومكن هذه الموهبة لخدمة دنيا الناس طبعا سيدنا يوسف كان خدمة الدين أما بالنسبة للملك كان بالنسبة لخدمة الناس وخدمة دنيا الناس شفتوا الموهبة قد إيه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن ده دي الموهبة في القرآن قد إيه ربنا بيقول لنا خدوا بالكم يا جماعة في ناس كتير جدا عندها مواهب طلعوها وصدقوني والله ربنا هينفع بيها الأمة ولكن ساعدوها وأعينوها وخدوا بإيديها علشان كده لو رجعنا للنبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة مصاحبته لأصحابه رضوان الله عليهم انه دايما كان قاعد معاهم لو شفنا كده معانا في في العرض معانا بعد ما شفنا م- يوسف عليه الصلاة والسلام وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام نطلع نروح نشوف كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركز معايا كده في الحديث ده قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر النبي وجد ان في مهارة موجودة عند سيدنا أبو بكر مش موجودة عند حد تاني الا وهي مساله الرحمه وان كانت موجوده عند حد تاني فاقوى انسان مميز بهذه المهاره او بهذه الموهبه هو سيدنا ابو بكر شوف واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واعلمهم بالحلال والحرام آه، آه، معاذ وافرضهم يعني بعلم المواريث زيد بن ثابت واقراهم ابي ولكل امه امينه وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح ايه ده يا رسول الله ايه ده يا رسول الله ده كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هدف اساسي الا وهو انه يرفع من شان الدين ويرفع من شان دنيا الناس علشان كده كان النبي بيهتم جدا باخراج المواهب اللي تكون سبب لنصره الاسلام وسبب لنصره المسلمين والنبي قدر يستخرج من قلب كل واحد كان موجود حواليه موهبه مهمه ربنا سبحانه وتعالى يرفع بها من شان الدين ويرفع بها من شان هؤلاء المسلمين علشان كده كان النبي حريص يا قاده يا قاده يا علماء يا مشايخ يا دكاتره جامعه يا اساتذه في الكليات انتبهوا للمواهب اللي موجوده عندكم انتبهوا للمواهب الموجودة عندكم المواهب دي يا جماعة يا أهل الخير انتبهوا للمواهب اللي حريصة ان هي تخدم الدين للأسف النهاردة القادة في الغناء والقادة في الرقص والقادة في قلة الأدب والعياذ بالله بينزلوا الجامعات والكلام ده أنا أعرفه كويس جدا والشباب بيجوا يقولوا لي هذا الكلام بينزلوا يدوروا في الجامعات على ولد صوته حلو وياخدوه يصرفوا عليه و- وينفقوا عليه أموال طائلة ويرعوه في الجامعة ويدفعوا له مصاريفه ويجيبوا له هدومه ويجيبوا له أكله ويطلعوه رحلات وياخدوه يدربوه ويمرنوه وبيبقى ياخدوا الموهبة دي مرنوها كبيرة جدا وبعد كده يحطوه في أي قناة من القنوات ويدفعوا له ألوف مؤلفة ده ده أهل الباطل فين أهل الحق فين أهل الحق ونصرتهم لدين ربنا سبحانه وتعالى احنا فين من اكتشاف المواهب عندنا مواهب بفضل الله وطاقات مالية مصر كلها مالية الأمة الإسلامية كلها ولكن للأسف مين عندنا النهاردة ققادة يقدر يقول للناس يا جماعة احنا هناخد ال- المهارات البسيطة دي أو المواهب الجميلة دي هنبدأ نصرف عليها ونرفع من شأنها ونرفع من قدرها فين الكلام ده كنا عايزين نشوف كده آه، آه، يعني زي الشيخ الداودي ربنا يا رب يحفظه بياخد الاولاد بمواهب بسيطه جدا موهبه الالقاء وموهبه الحفظ وموهبه مش عارف ايه ياخد الحاجات دي محتاجه فعلا حد ينفق عليها وتتعمل لها مؤسسات علشان يقدر بالفعل يخدم الاسلام ويخدم المسلمين ربنا يا رب يجزيه عن هذا خير النبي صلى الله عليه وسلم كان قدر في ظل الأزمات اللي كانت بتمر بالأمة في هذا الوقت إزاي يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ينمي المواهب وينمي القدرات علشان ينفع الإسلام ينفع المسلمين أنت ليه ما بتقعدش مع أولادك وبتطلع المواهب اللي جواهم أنت ليه ما بتقعديش مع أولادك وبتطلعي المواهب اللي جواهم ليه ما بنعملش كده ليه النهاردة أنا وجدت عند ابني موهبة الحفظ النهاردة ليه ما أخدهوش عند شيخ وأدفع فلوس علشان لو هستلف الفلوس دي علشان الولد يحفظ القرآن ويجتهد وربنا سبحانه وتعالى يوفقه ليه النهارده بنشوف النهارده اول ما الولد نحس ان الولد عنده موهبه نوديه مدرسه الكوره نوديه مدرسه الكوره او نوديه مدرسه مش عارف ايه ومدرسه ايه يا جماعه احنا ليه ما ننميش المواهب اللي موجوده عند اولادنا اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرها فطرهم عليها مواهب الدين وحب الدين و... ليه ما ننميش المواهب دي ليه ما ننميش القدرات دي ليه دايما بندوس على المواهب دي ما بننميهاش يا جماعه نصره الدين ورفع راية الدين لن يكون على فرد واحد بس ولكن لابد ان الامة كلها تكون بهذه الصورة وده مش هيكون غير لما نقدر نوظف كل واحد بامكانياته وطاقاته في المجال اللي هو يعني بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى من فيه عليه آه، النبي صلى الله عليه وسلم آه، زي ما هنشوف مع بعض قدر يعرف كل واحد من الصحابة كان عنده ايه موهبة في ايه يعني مثلا لو جينا بصينا مع بعض كده في قلب العرض مع بعض هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بحث مع الصحابة عن من كانت عنده مقدرة على الذكاء إيه الذكاء العام النبي صلى الله عليه وسلم بحث مين كان أذكى الناس أو من أذكى الناس في هذا الوقت وجد إن هو علي بن أبي طالب علشان كده النبي كان دايما واخد علي بن أبي طالب معاه حريص جدا إن علي بن أبي طالب يكون ملازم النبي في كثير من الفترات علشان كده كان من أقدى الصحابة رضوان الله عليهم علي بن أبي طالب علشان كده النبي لما حب يرسل قاضيا إلى أهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب من الناس اللي تفردت جدا في باب الزكاة حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه آه، حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في يوم من الأيام أنتوا عارفين يوم الخندق لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يرسل إلى القرشيين آه، وسط جيش القريش كده آه، اللي يعرف آه، أخبارهم إيه وأحوالهم إيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفة من وسط الجيش كله قم يا حذيفة اشمعنى حذيفة يا رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فيه ذكاء غير طبيعي علشان كده حذيفة لما راح حذيفة لما راح وقام أبو سفيان وسط الجيش في ليلة يعني شديدة البرد أبو سفيان كان خايف إن في حد من جيش النبي صلى الله عليه وسلم يندس وسط الجيش يسأل على الأخبار ويعرف الأخبار فكان أبو سفيان بيقول كل واحد منكم يسأل مين اللي جنبه ومين اللي على يمينه ومين اللي على شماله عشان نكون ضامنين كويس جدا ان مفيش حد من الجواسيس دخل وسطنا يقصد من جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان كده تخيل الان هو قدام موقف رهيب جدا هيعمل ايه الذكاء علشان كده النبي قدر ينمي الموهبه دي عند سيدنا حذيفه رضي الله عنه فعارفين حذيفه عمل ايه حذيفه بيقول دلوقتي اللي جنبي لو سالني انت مين وقلت حذيفه خلاص هضيع ولكن شوف الذكاء وعلشان كده شوف بقول لكم النبي ازاي كان قادر صلى الله عليه وسلم انه ياخد المواهب دي كلها وينميها فأم حذيفه بيقول فقلت من على يميني من من انت وقلت علشان من انت فده سالت ده وسالت ده خلاص الحمد لله الموقف عدى وعاد سيدنا حذيفه رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم إيه إيه إيه سالم غانم بفضل الله ونقل له اخبار جيش قريش يبقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم جدا بمساله تنميه مهارات الصحابه ويقدر يكتشف يعني مساله حذيفه دي فيها مساله اكتشاف المهاره النبي قدر يكتشف جوه عليه منذ ان كان صغير مسألة المهارة قدر يكتشف في سيدنا حذيفة مسألة المهارة علشان كده كما تعلمون النبي اصطفى حذيفة بأسرار معينة وحاجات معينة ليه لأن حذيفة النبي رأى فيه مهارات قوية جدا جدا جدا حذيفة كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوحيد اللي النبي كان يقول له هذه الأسرار عشان كده النبي أخذ الأمر ده ونماه وشوفوا قد إيه حذيفة قدر يفيد المسلمين في هذا الجانب ناخد النموذج الثاني معانا النهاردة ألا وهو قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم برضه بيشوف مين اللي عنده مي- ميل للجوانب العلمية مين اللي كان عنده قدرة في الجوانب العلمية فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيختار معاذ بن جبل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه ان هو عنده قدره علميه كبيره جدا جدا جدا ممكن يخدم المسلمين في الجانب العلمي سيدنا معاذ رضي الله عنه عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم خد معاذ ولا زمن معاذ وبدا النبي صلى الله عليه وسلم شوف اولا النبي اكتشف فيه موهبه العلم فبدا النبي صلى الله عليه وسلم ياخده ويقربه منه وبدا يعلمه الحلال والحرام وايه اللي يجوز وايه اللي لا يجوز خلطه النبي صلى الله عليه وسلم قوي دي مساله اكتشاف المهاره وبعد كده النبي بدا ينمي المهاره عن طريق المحاككه الدائمه بينه وبين العالم اللي اكبر منه الا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي بتاعه الرسول بتاعه صلى الله عليه وسلم بعد كده ايه اللي حصل النبي قال لمعاذ يا معاذ انت عندك موهبه العلم خلاص يا معاذ احنا خدنا الموهبه اكتشفنا الموهبه ونمينا هذه الموهبه يلا معاذ اتوكل على الله انفع الناس بهذه الموهبه علشان كده في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا الى اليمن اشمعنى معاذ ما هو اعلى من اعلم الناس النبي وجد فيه القدره على الجانب الجوانب العلميه يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب دي توجيه الموهبة فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا حافظوا عليها فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم كان عنده جوانب علمية جبارة جدا زي مين؟ زي أبو هريرة رضي الله عنه النبي اكتشف في أبي هريرة رضي الله عنه مسألة الحفظ وحفظ الحديث ووجد فيه أيضا أن هو حريص أنه ينمي الموهبة بتاعته ذات نفسه عشان كده كان دايما ملازم النبي صلى الله عليه وسلم رغم الظروف بيقول الصحابة كلهم انشغلوا عن النبي بالبيع والشراء أنا لا أنا فضلت ملازم النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمت منه وفهمت منه وحفظت عنه الأحاديث سبحان الله النبي وجد في أبي هريرة الجزئية من جزئية الحفظ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالبركة في الحفظ فكان أبو هريرة رضي الله عنه من أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأكتر واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي قدر يكتشف مره- مهارة الذكاء العام النبي قدر يكتشف المهارة في مسألة ال- العلم النبي قدر يكتشف الجزئية الثالثة معانا النهاردة مقدرة المقدرة على التفكير المبدع إنه عنده تفكير فيه إبداع انه بيجيب افكار جديده ما كانتش موجوده عندنا ابرز ما وقف على هذه الجزئيه اللي وقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجزئيه عنده هو سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان الفارسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يعني يكتشف فيه مهاره عاليه قوي أو هي مهارة- مهارة التفكير الإبداعي مهارة التفكير وطرح أطروحات ما كانتش موجودة قبل كده عشان كده النبي كان قرب سلمان منه جدا لدرجة النبي لما بيجي يستشير كان بيستشير برضه سلمان من ضمن الفريق الاستشاري للنبي صلى الله عليه وسلم يتضح لنا ذلك جدا جدا جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال أشيروا علي أيها الناس سلمان قال له يا رسول الله احنا نحفر خندق وكان تفكير إبداعي ما شاء الله لا قوة إلا بالله تفكير إبداعي من سيدنا سلمان الجزئية الرابعة عندنا المقدرة على القيادة المقدرة على القيادة زي ما هو هيظهر قدامكم الآن النبي وجد في بعض الناس أن عنده قدرة على القيادة زي مين؟ عمر بن الخطاب زي مين؟ خالد بن الوليد زي مين؟ عمرو بن العاص كل واحد من دول النبي وجد فيه قدرة على قيادة الناس القدرة السياسية قدرة القتال قدرة الجهاد سيدنا عمر الخطاب طبعا يعني لا يخفى عليكم علشان كده النبي لما وجد فيه هذه الموهبة كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر لأن النبي وجد فيهم قدرة سياسية باهرة قدرة على قيادة الناس في أبي بكر وعمر علشان كده سن- يعني سيدنا علي رضي الله عنه يقول إن لم تخن الذاكرة فكثيرا كنت ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر أتيت أنا وأبو بكر وعمر قمنا أنا وأبو بكر وعمر جلسنا أنا وأبو بكر وعمر سبحان الله النبي لما حس فيهم على المقدرة دي خدهم وقربهم منه ليه؟ علشان ينمي عندهم المهارة دي سيدنا أبو عمر رضي الله عنه بيقول كان النبي يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر وإني كنت أسمر وإني سمرت معه ذات ليلة بيقربهم منه قوي قوي ليه؟ علشان بيعدهم ان هم يكونوا قاده بعد كده فالنبي اكتشف فيهم جزئيه مهاره القياده فالنبي صلى الله عليه وسلم اعدهم اعداد قوي جدا علشان يكونوا قاده من بعد صلى الله عليه وسلم وكانوا نعم القاده رضي الله عنهما ورضي الله عن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص النبي كان عنده راى فيه موهبه قتاليه رهيبه هو وخالد بن الوليد علشان كده النبي خدهم وعلمهم ومه- وشاف المهاره بتاعتهم اولا اكتشفها بعد كده نمى هذه المهاره ادالهم شروط واداب القتال في سبيل الله وبعد كده بعتهم سيدنا عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل والنجاح الباهر اللي عمله سيدنا عمرو بن العاص خالد بن الوليد والفتوحات العظيمه اللي فتحها ربنا يا رب يجزيه عنا وعن الاسلام خيرا عمرو بن العاص فتوحاته لا حصر لها يكفيه فضلا ويكفينا فخرا ان احنا نقول احنا ثمره من ثمرات عبد بن العاص انه فتح مصر وكل انسان موحد هيسجد لله سبحانه وتعالى سجده من اهل مصر الى ان يرث الله الارض من عليها كل ده في ميزان حسنات عمرو ده ليه النبي قدر يكتشف فيه موهبه وبدا النبي يقول له انت هتخدم الدين في الجزئيه دي انت هتخدم الدين في الجزئيه دي فواحد ما شاء الله ذكي جدا واحد ما شاء الله تفكيره مبدع جدا واحد ما شاء الله عنده قدره علميه جدا واحد ما شاء الله عنده قدره في مساله القياده النبي صلى الله عليه وسلم نظر في امر اخر الا وهي مساله الفنون المقدره في مجال الفنون وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم صنعه زي مين زي بلال بن رباح رضي الله عنه اللي النبي وجد فيه صوت رائع جدا جدا جدا عشان كده قلت لكم الدرس اللي فات ان عبد الله بن زيد لما جاء النبي وقال له يا رسول الله انا رايت في المنام كذا وكذا وكذا اقوم ارفع الاذان يا رسول الله النبي قال له لا القه على بلال فانه اندى منك صوتا وعندنا حديث صحيح صححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذان في الحبشه يعني عايزين تسمعوا فعلا اذان مبهر اذان بالفعل ياخذ القلوب الى علام الغيوب سبحانه وتعالى اذان فعلا يرقق القلب كده عليكم باهل الحبشه اللي كان طبعا على راسهم بلال هو النبي عرف منين المصاحبه الدائمه للصحابه رضوان الله عليهم النبي كان قاعد مع الصحابه دايما قاعد معاهم بيشوف قدراتهم ويشوف امكانياتهم وينمي هذه القدرات ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيطلع في قيادة الجيوش بس ما كانش النبي هو اللي بيتولى تعليم الناس بس ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بياخد الراي لوحده بس ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيرفع الاذان لا النبي صلى الله عليه وسلم قدر ياخد المواهب دي كلها وكل واحد يخدم الدين في المجال اللي هو شايفه في المجال اللي هو بيتقنه المجال اللي شايف ان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فيه خدنا نموذج في مساله الفنون بلال بن رباح رضي الله عنه ايضا من مساله الفنون وقد ايه النبي كان بينمي القدرات ويقول انت ممكن تخدم الدين هنا بعد بلال بن رباح رضي الله عنه كان في حسان بن ثابت رضي الله عنه حسان بن ثابت كان شاعر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يعرف كويس جدا مدى القدره عند حسان بن ثابت في مساله الشعر علشان كده النبي قال له يا حسان انتوا عارفين ان حسان اسلم وهو عنده 60 سنه يعني خلاص راجل كبير عجوز يعني راجل مش هيقدر يطلع ان هو في القتال او الجهاد النهارده راجل النهارده سبحان الله امكانياته كده انه ما يقدرش يطلع للجهاد راجل كبير في السن 60 سنه ولكن شوف النبي قد ايه ياخد الموهبه وينميها ويحطها في المجال اللي ممكن نخدم بيه الاسلام ونخدم بيه المسلمين تعالى يا حسان المشركين بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الناس بيجاهدوا في سبيل الله بالسيوف انت جاهد في سبيل الله بشعرك بالفن الفن الراقي الفن الراقي مش الفن اللي قائم والعياذ بالله على السفور والإباحية وسوء الخلق و- والعياذ بالله تعالى يا حسان انت بقى اللي هتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما اكتشف هذه الموهبة في حسان النبي صلى الله عليه وسلم جابه قال له يا حسان إيه ان قريش إيه قالوا له ان قريش هاجت النبي صلى الله عليه وسلم شتمت النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر طب مين اللي يتولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حسان بن ثابت رضي الله عنه شوف النبي اكتشف الموهبه وحطها في مجال ازاي نخدم الدين عن طريق حسان ازاي نخدم الدين بشعر حسان وطلع حسان بن ثابت النبي اداله تخيلوا النبي اداله مكانه عاليه جدا ودي مسألة التمكين لصاحب الموهبة النبي قال له اطلع على منبري على منبر النبي صلى الله عليه وسلم اغنم الدين على المنبر يا رسول الله ده المنبر ده يعني انتوا عارفين يا جماعة أبو بكر في أول خطبة خطبها بعد النبي لما طلع على منبر النبي ما قدرش يملك نفسه من الدمع عمال يعيط ازاي اقف مكان النبي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات يعني النبي مات يوم اثنين ابو بكر وقف الجمعه طلع بيقول ان الحمد لله قعد يعيط م- يعني معقول انا واقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا النبي وهو عايش قال لحسان اطلع انت بقى يا حسان اطلع انت بقى يا حسان ليه علشان تدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدر يستخدم الموهبه اللي عنده ازاي اخدم ديني ازاي اخدم ديني ازاي النبي قدر يكتشف الموهبه ويساعدها تخيلوا النبي لما قال له اطلع عن منبر وهجوا قريش آه، فان بص فان شعرك اقوى عليه من ضرب النبل يعني هم ما ي... يعني يتحملوا ضرب السهام ولكن آه، آه، ما يتحملوش كلامك يا حسان ولكن شوف النبي اكتشف الموهبه الموهبه محتاجه ان هي ننميها ولكن قبل ما حسان يطلع منبر النبي قال له تعالى يا حسان ولكن اذهب الى ابي بكر فانه اعلم بنسب اعلم الناس بنسب قريش اعلم الناس بنسب القريشيين روح عنده اتعلم الاول دي مساله تنميه المهاره عند الايه عند الانسان اللي عنده مهاره او عنده موهبه راح حسان قعد تحت رجلين ابي بكر رضي الله عنه وسيدنا ابو بكر علمه نسب القرشيين ونسب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمت الموهبه اللي عندنا علمناها نمينا القدرات عندها اطلع بقى يا حسان ويطلع حسان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وشوف النبي ازاي بيستغل المواهب في نصره الدين ازاي بيستغل المواهب في نصره الدين مش بيستغل مواهب الشباب والعياذ بالله لقله الادب ياخدوا الشاب يعلموه الاغاني ويطلع بعد كده يفجر والعياذ بالله ياخدوا البنت من هنا يعلموها الرقص تطلع في الفيديو كليب عاريه والعياذ بالله يا جماعه شوفوا النبي لو ما خدناش المواهب بتاعتنا وحطيناها في اماكن نخدم بيها الدين هنضيع يا جماعة أنا بقول لكم النهاردة أنا حبيت أخرج من الإطار العام لدروس الفضائيات إن أنا قاعد على مكتب فما شاء الله شوفوا شبابنا اللي بيعمل الحاجات دي كلها يعني أخ ما شاء الله شغال طول النهار أخونا محمود عطيف ربنا يجزيه خير شغال طول النهار وبعد كده يجي معايا من المنصورة للقاهرة علشان يبدأ ير- يعرض الحاجات دي كلها معانا الموهبه دي لازم تتنمى وتكبر وتعلو ما شاء الله ربنا يجزيهم عنا خير الاخ اللي قاعد طول النهار كنت بقول له احنا عايزين حاجات كده ايه PowerPoint ونعرض والكلام ده قال لي لا ده انا عندي مهاره اعلى من كده اخونا محمود واخونا مختار ودول يعني معيدين في كليه هندسه جابوا البرنامج اللي شغالين بيه وبداوا يشتغلوا ويش- وي- ويجتهدوا وما شاء الله شوفوا جهدهم الان شوفوا الابداع بتاعهم المواهب دي لازم ننميها ونكبرها ما شاء الله لا قوه الا بالله فحسان بن ثابت النبي خد الموهبه ونم- ونماها وكبرها وقال له اطلع انت بقى يا حسان الان شوفوا لما الموهبه لما حطها النبي على على منبره وبدا حسان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف النبي ماذا يقول كما في حديث عائشه يا حسان إيه إيه إيه، ان روح القدس ما زال معك يؤيدك ما دمت تنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روح القدس جبريل جبريل يتنزل من السماء علشان يؤيد حسان ويؤيد ويسدد لسان حسان في موهبته الشعرية علشان كان بينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حسان بن ثابت كان من المواهب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر ان هو يستغلها في نصرة الدين من النماذج ايضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يستغلها وقدر ان هو ما شاء الله ينميها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري كان عنده موهبه جميله جدا جدا موهبته كان في صوته الرائع في صوته الجميل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في شانه كان يقول في شانه يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود طب احنا هنقدر ازاي نستغل الموهبة دي شوفوا عمر ماذا صنع مع هذه الموهبة شوفوا عي- قدر يعمل ايه كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يدخله عمر في مجلسه كان عمر في مجلسه يدخل أبو موسى الأشعري ويقول له اقعد بقى معانا وسط الناس ويقول له ذكرنا ربنا يا أبا موسى ذكرنا ربنا يا أبا موسى يا نهار أبيض فيقرأ القرآن فيحرك قلوب الصحابة ويذكرهم بربهم عز وجل كل واحد النبي قدر يغرس جواه انك لو عندك موهبه فكر ازاي تخدم بها الدين انا عايز اقول النهارده لشبابنا اللي قاعد على الفيسبوك ليل نهار انت ايه المواهب اللي عندك واحد يقول لي انا عندي فوتوشوب واحد يقول لي انا صوتي حلو واحد يقول لي انا بكتب شعر ازاي توظف المهارات دي كلها في خدمه دينك ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مين فينا النهاردة اللي يكتب شعر وي- ويسلك نفس المسلك اللي عمله حسان بن ثابت رضي الله عنه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فين أصحاب الأموال النهاردة اللي ينتجوا أفلام آه، تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فين المنتجين الكبار اللي يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ويدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت آه، الكلام ده كله فين الكلام ده موجود في كل حتة ولكن للأسف مفيش القائد اللي يمكن لهذه المهارات وهذه المواهب احنا للأسف بنحاربهم للأسف احد الدكاتره انا آه، كنت في يوم رايح احل مشكله بين زوج وزوجه وكان معايا هذا الدكتور دكتور ربنا يا رب يبارك فيه وان شاء الله انا بحاول اسعى ان انا اجيبه في يوم هنا لان ده واحد ما شاء الله قيادي ناجح جدا اتكرم من حوالي 40 رئيس دوله من 40 رئيس دوله استاذ دكتور في كليه صيدله حاجه ما شاء الله اكتشف ادويه الامراض كتير جدا جدا منها فيروس سي مثلا ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه هذا الدكتور ان شاء الله يا كتب الله اللي حصل له ايه ايام النظام اللي فات هو كان اقدر واحد يمسك عماده الكليه لما وجدوا ان هو عنده ميول الاسلاميه آه، امن الدوله قال لا انت هتفضل كده ما تطلعش مكان معقول معقول واحد يتكرم من 40 رئيس دوله يتهان هنا في مصر يتهان هنا في مصر احد برضه دكاتره الجامعه في كليه علوم كان جاء وعرض عليا مشروع جبار جدا للاسف ما لقاش اللي, اللي ياخد المشروع ده او الموهبه دي وينفذها آه، آه، للأسف اتداس عليه أيام النظام السابق كانت النتيجة طلع الإمارات هو الآن مساعد وزير الدولة للبحث العلمي في الإمارات ليه احنا دايما بنطلع المواهب بتاعتنا عايزين المواهب دي اللي تخدم الاسلام وتخدم المسلمين و- ونجتهد كده في ابرازها واحسانها واظهارها بين الناس عشان كده نقول للنبي يعني جزاك الله عنا خيرا ان انت اكتشفت المواهب عند الصحابه واديت لنا اضاءات على الطريق كده ان لازم كل واحد فينا يكون جواه موهبه يطلعها وينميها ويكبرها وتبقى حاجه جميله جدا يخدم بها الاسلام لو عندك موهبه اقرا كتير اتعلم كتير ح- يعني احرص انك دايما تفكر انا ازاي اخدم ديني من خلال هذه الموهبه وده كان امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وده اهم شيء ممكن القائد يمارسه بين اتباعه تعالوا مع بعض نشوف فاصل ونرجع لكم تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم وأعظم ما يميز القائد تحديه للمشكلات والأزمات اللي ممكن تقابله الفيديو اللي ده اللي اتعمل قدامكم ده بيوضح قد ايه ناس عندها مشاكل كتير جدا جدا جدا ممكن تعوقها بين الحاجات اللي هي بتتمنى ان هي تصل اليها ممكن تكون عندك موهبه نفسك تحقق الموهبه دي وتظهر هذه الموهبه بس اكيد في عقبات دايما بتقابلك صدقني لو تحديت هذه العقبات واستعنت بالله وربنا يعني كده اجتهدت انك تدعوه انه يعينك صدقني بتصل علشان كده انا حبيت اقول لكم يا جماعه بعد ما احنا اتكلمنا عن اكتشاف المواهب وكل واحد جوانا فيه موهبة كبيرة جدا ممكن يخدم دينه ويخدم إسلامه بالموهبة دي أكيد أول ما هتشوف الموهبة عندك وتبدأ تسعى إنك إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقك لها أكيد هتجد قدامك عقبات أكيد هتلاقي قدامك مشكلات علشان كده كان لازم إن احنا نتكلم عن التحدي لازم نتكلم عن التحدي لأن من أهم ممارسات القائد إنه عنده تحدي دايما أمام العقبات اللي دايما ممكن تقابله تعالوا مع بعض بسرعة نشوف ايه التحدي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في القرآن وقال لنا ان اللي هيتحدي وهيعدي الصعوبات والعقبات صدقوني اول خطوة من خطوات النجاح انك تقابل العقوبات عديت العقوبات لقيت نفسك في ارض النجاح قال الله سبحانه وتعالى واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي ايه التحدي اللي هنا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت المواجهة بين السحرة وبين فرعون بين موسى عليه الصلاة والسلام والسحرة وبين فرعون وفرعون قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النقل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى إحنا نفسنا إن إحنا ندعو الناس لله نفسنا فرعون ده أسلم نفسنا فرعون ده يتذكر أو يخشى نفسنا فرعون ده يعني يعود إلى الله سبحانه وتعالى ولكن كانت النتيجة إن فرعون هدد الناس هقتل وهصلب وهعمل وهسوي عقبة قدام سيدنا موسى سيدنا موسى أنت هدفك الأساسي أنك تعبد الناس كلها تعبد الأرض كلها لله سبحانه وتعالى ولكن أنت قدامك عقبة هتعمل إيه أول وأهم شيء ينبغي عليك أنك تفكر فيه أول ما تقابل عقبة أنك تستعن بالله سبحانه وتعالى أول حاجة تفكر فيها إنك تستعن بالله سبحانه وتعالى إذا استعنت بالله بص اللي جاية دي على طول أوجد الفرصة البديلة أنت قدامك أنت سعيت للباب ده الباب ده قدامك مقفول خلاص مش معنى إن الباب ده اتقفل إن خلاص كل حاجة اتقفلت ولكن اسعى فأنت قدامك باب تاني مفتوح بس أنت مش واخد بالك علشان كده أنا هدفي إن أنا أدعو أهل مصر للإسلام خلاص المسألة بقت فيها عقبة خلاص أيأس لا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بحث عن فرصة بديلة إيه الفرصة البديلة ادخلوا الأرض المقدسة علشان ندعو ربنا سبحانه وتعالى فيها ده كان النموذج الأول النموذج الثاني عندنا النهاردة نشوفه مع بعض كده على الشاشة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي دعا أهل مكة إلى الإسلام دعا أهل مكة الإسلام دعا أبا جهل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن عتبة دعا كل دول للإسلام ايه اللي كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان الكل قفل الباب في وش النبي صلى الله عليه وسلم عذبوه وقاتلوه وعذبوا اصحابه واهانوه وقالوا عنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون ومجنون انا عايز ادعو الناس الناس عاي- عايز الناس تخش في دين ربنا سبحانه وتعالى ولكن للاسف اهل مكة قفلوا الباب في وش النبي صلى الله عليه وسلم طب هم لما قفلوا الباب في وش النبي صلى الله عليه وسلم النبي يأس النبي استسلم قال خلاص انا دعيت اهل مكة وما اسلموش خلاص زي ما الانسان مننا في حياته قابلته عقبة خلاص الباب مقفول ما ينفعش لا النبي صلى الله عليه وسلم أوجد فرصة بديلة إيه الفرصة البديلة النبي صلى الله عليه وسلم راح للطائف راح لأهل الطائف دعاهم إلى الدين ودعاهم إلى الإسلام عارفين كانت النتيجة إيه شتموه وضربوه وسلطوا عليه السفهاء والمجانين وضربوه بالحجارة حتى أدموا رأسه وقدمه صلى الله عليه وسلم النبي قدامه عقبة ساب العقبة راح للطائف عقبة أهل مكة ساب العقبة دي راح لع- لأهل الطائف لقى عقبة النبي يأس استسلم لا لا أوجد فرصة بديلة إيه الفرصة البديلة النبي انتظر إن الناس كلها تيجي في موسم الحج وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على 340 قبيلة يعرض نفسه على ده يرفضه يعرض نفسه على ده يرفضه يعرض نفسه على ده يرفضه ي- وده يرفضه وده يرفضه تخيلوا 339 قبيلة رفضت النبي لحد ما النبي وجد مجموعة من الأنصار عرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم فأمنوا به واتبعوه النبي حاول الآن حاول مع أهل مكة أدي المحاولة الأولى مع أهل الطائف المحاولة الثانية و339 محاولة يبقى 341 محاولة إيه إيه يعني سبحان الله الأبواب كلها مغلقة الأبواب كلها مغلقة والنبي كل ما يلاقي باب مغلق يتحدى يتحدى المشكلة أمامه أمامه أوجد فرصة بديلة أوجد فرصة بديلة مقفولة فرصة ثالثة ورابعة وخمسة وعشرة ومية هتوصل النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل إلى مجموعة من الأنصار دعاهم إلى الإسلام فأسلموا ولما أسلموا رضي الله عنهم كان نصر الدين كله من الباب ده من الطريق ده دايما مشكلتنا انا عايز احفظ القران بدات احفظ آه، لقيت قدامي عقبه مش لاقي مش لاقي شيخ او مش لاقي محفظه تحفظني القران الباب اتقفل يبقى خلاص انا مش هحفظ قران لا حاولي مره واثنين وثلاثه وروح ل- وروح لمحفظ واثنين وثلاثه واربعه وخمسه نفسك تلتزم بدات تلتزم وقعت في مشكله آه، ما- ما تيأسش ما تيأسش اديسون لما حب ان هو يكتشف المصباح الكهربي عمل 9999 مره في المره رقم 10000 وصل وصل وصل للنجاح انت دايما انا لما بقول تحدي تحدي الواقع اللي احنا فيه انت البلد عندك بتحاول تدعو الى الله سبحانه وتعالى فهي مش قادر انت بابك مقفول الناس مش عايزه تسمع منك هتسعى مع شيخ من بلد تانية عشان يجي يدعو الناس إلى هذا المكان إيه، انت عايز تحرص دايما انك تقيم دعوة عندك في الجامعة تقيم دعوة عندك في الكلية انت كلمت إيه، مدير الكلية مش قادر الباب مقفول معاه مفيش حاجة اسمها ندوات دينية عندنا ابحث عن باب آخر ابحث عن باب ثالث رابع خامس سادس لحد ما توصل التحدي معناه انك تجتهد بقدر المستطاع انك لما تلاقي باب قدامك مقفول صدقني في ألف باب غيره مفتوح ولكن التحدي معناه أوجد فرصة بديلة التحدي معناه أوجد فرصة بديلة فالنبي عرض نفسه على أهل الطائف وعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم النموذج الثالث الصحابة رضوان الله عليهم الصحابة في مكة ما كانوش يقدروا ان هم يعلنوا يعلنوا بدينهم ولا بدعوتهم كان الواحد منهم إذا أراد انه يصلي بيطلع على الشعاب ويطلع بين الجبال علشان يعرف يصلي لله سبحانه وتعالى تخيل الواحد مش قادر يصلي والواحد منهم لما بيعرف ان ده مسلم كان بيعذب ويضطهد ويضرب بل ويقتل ويقتل خلاص نستسلم ونيأس والمسألة انتهت على كده لا لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان اذا كان في باب اتقفل قصادنا احنا قدامنا ابواب اخرى ان شاء الله ربنا يفتح لنا وده معناه التحدي وده معنى التحدي معنى التحدي ان انا لما يتقفل قدامي باب ان شاء الله في باب تاني مفتوح في باب تاني قدامي مفتوح انا النهارده مريض مريض خلاص الاطباء بيقولوا ما فيش عندنا علاج للحاله اللي انت فيها دي خلاص انت يأست خلاص انت يأست ما تيأسش ما تيأسش عندك باب الرب الكريم سبحانه وتعالى انت انت فين انت فين اوجد الفرصه البديله اوجد الفرصه البديله يا جماعه في امورنا الحياتيه احنا بنعيش معنى التحدي تخيل معايا النهارده واحد مثلا واحد مثلا آه، آه، مريض تعبان راح لدكتور ما ما وجدش معاه نتيجه بيعمل ايه اوجد فرصه بديله وهو لا يشعر ان ده معنى التحدي راح دكتور تاني وتالت ورابع وخامس وسادس لحد ما ربنا سبحانه وتعالى شفاه الصحابه رضوان الله عليهم النبي غرس مع معاهم وجواهم هذا المعنى ان لو اتقفل قدامك باب مش معنى كده ان الامور خلاص اتقفلت لا لا لا ولكن اذا كان في قدامك عقبه من العقبات انت بتقابلها يقين يقين انك لو عديت العقبه دي لو عديت العقبه دي هو ده النجاح المبهر باذن الله تبارك وتعالى ولكن ازاي اعديها اوجد فرصه بديله الصحابة في مكة الآن بيعذبوا بيتضربوا بيتهانوا بي- بيقتلوا زي ما حصل مع سمية وزي ما حصل مع ياسر آه، والدي عمار بن ياسر رضي الله عنه وعنهم أجمعين كانت النتيجة آه، هل بقى نيأس؟ لا ولكن اللي حصل اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد فرصة بديلة أوجد فرصة بديلة إن إحنا نتحدى الواقع اللي قدامنا كانت النتيجة النبي قال لهم اطلعوا على الحبشة اشمعنى الحبشة يا رسول الله قال فإن عندهم ملك ملك لا يظلم عنده أحد النبي صلى الله عليه وسلم أوجد لهم فرصة بديلة عايزين تعبدوا ربنا ومش قادرين خلاص سيب الأرض دي وروح أرض تانية اعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى مشكلتك إنك نفسك تلتزم ونفسك تعبد ربنا بس أصحابك المسألة صعبة جدا أوجد فرصة بديلة شوف مجموعة أخرى من الأصحاب الصالحين يأخذوا بيديك إلى ربك تبارك وتعالى شيء كده النبي ادى الهجره الى الحبشه وبعد كده الهجره للمدينه النموذج اللي بعد كده نموذج رائع جدا راجل صاحبنا الطيب ده هو طبعا مش هو ده صاحب الش- القصه ولكن هو نموذج للقصه اللي احنا عايزين نتكلم عليها كان بيروى عشان اقول لك ان التحدي معناه انك توجد فرصه بديله صاحبنا ده كان رجل بيجمع السنة كلها فلوس السنة كلها وأمواله وتعبه وشغله ومجهوده إنه يفصل الخيط القماش بتاع المراكب والسفن وكان في موسم معين من السنة حوالي خمس ست أيام تيجي المراكب من كل مكان بتشتري القماش الخاص بهذه السفن الراجل ده قعد السنة كلها بيشتغل هو وأولاده وبيته ومجهود وفلوس ورأس مال كل حاجة يعني فالمهم كل سنة بيروح يبيع للناس القماش الخاص بالسفن السنة دي جمع الحاجات دي كلها بعد المجهود الكبير خالص خالص بتاع السنة ورايح علشان ي- يبيع القماش ده لأصحاب السفن ففوجئ إن في واحد سبقه وباع كل القماش لكل السفن كانت النتيجة إن راجل قعد يبكي بكاء شديد جدا جدا جدا هيعمل إيه ما هو خلاص مجهود السنة راح فلوس السنة كلها راحت هياكل منين هيشرب منين أسرته هتعيش إزاي كل حاجة بالنسبة له ضاعت فقعد يبكي فعدى عليه واحد بيستهزئ بيه ويسخر منه وقام قايل له كلمة قال له ما تروح بقى بالقماش ده اعمل بيه سراويل للناس هو بيتريق عليه قال له القماش ده فصله للناس بلطيل فجت فكرة إن أنا قدام مشكلة الآن المشكله دي يا اما ايأس واستسلم واقعد اعيط يا اما ان انا افكر في فرصه اخرى فرصه بديله عارفين عمل ايه الفكره عجبته جدا جاب القماش ده وخيطه بناطيل وبدا ينادي على اصحاب المراكب انا معايا بناطيل تتحمل المشاق والمجهود العالي اللي انتوا بتعملوه على السفن كانت النتيجه ان الناس كلها اقبلت على شراء آه، آه، كل البناطيل اللي هو عملها من القماش اللي كان ضاع بالنسبه له ويعني آه، البناطيل كلها اتباعت الراجل كسب مكاسب قد اللي كان بيكسبها قبل كده عشرات المرات والناس طلبوا منه سراويل اخرى بس كان القماش انتهى فوعدهم ان السنه القادمه يجيب لهم سراويل اكثر هنا حصل قدامي تحدي حصلت قدامي مشكله مشكله كبيره جدا ايأس واستسلم لا لا لا ولكن اوجد الفرصه البديله اوجد الفرصه البديله واحد ربنا سبحانه وتعالى إيه، إيه، ابتلاه ببلاء ذهاب البصر بعضهم بنشوفهم انا بشوف واحد قاعد ليل نهار عندنا على القهوه ادي واحد ده اللي استسلم تماما للمرض اللي اصابه هيعمل ايه هو لا يش- ينفع يشتغل صنايعي ولا ينفع يعمل اي حاجه قاعد على القهوه ال 24 ساعه وواحد تاني ما شاء الله اوجد لنفسه فرصه بديله تفرغ للقران فهو حافظ القران لا مش القران بس بروايه حفص بس لا ده القراءات العشر ومتقن وما شاء الله لا قوه الا بالله حاجه نجم كده في السماء عندنا ان شاء الله اكبر شيخين انا اتعلمت على ايديهم القران الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه وشيخنا الشيخ حافظ الاثنين سبحان الله آه، اعطاهم الله سبحانه وتعالى نور البصيره ولم يعطوهم نور البصر ما شاء الله اوجدوا فرصه بديله مش معنى النماذج اللي احنا شفناها الان النماذج اللي احنا شفناها الان ان شاء الله لا قوه إلا بالله اللي آه، ايديه مقطوعه اللي رجليه مقطوعه احنا عندنا واحد كان بيشتغل في الساعات برجليه وتحول الان لمكتشف ومبتكر بقى بيصنع درجات بخاريه بيصنع موتوسيكلات ما شاء الله لا قوه الا بالله الناس دي كلها تحدت الواقع اللي كانت عايشه فيه انت عشان لو عندك موهبه وع- وعايز تنصر بها الدين اكيد هتلاقي عقبات العقبات دي تحداها تحداها ازاي اوجد الفرصه البديله ان شاء الله ربنا يفتح بين ايديك علشان كده يعني نختم بقى الحلقه بسؤال النهارده وان شاء الله الكل باذن الله يشارك معانا في اجابه السؤال على صفحه كن قائدا على الفيسبوك آه، السؤال الان موجود ان شاء الله امامكم على الشاشه آه، النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يدعو الى الله سبحانه وتعالى واجهته قريش بكثير من الاستفزازات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحدى هذه الاستفزازات ونشر الدعوة في ربوع الأرض إزاي إحنا النهاردة إزاي إحنا النهاردة أمام الاستفزازات اللي جاية لنا من أوروبا سب النبي والفيلم المسيء والكلام ده إزاي إحنا النهاردة نتحدى هذا الواقع وننصر ديننا وننصر إسلامنا زي ما النبي تحدى هذا الواقع قديما ونصر الدين ونصر الإسلام اذكر أهم الأمور اللي ممكن من خلالها نتحدى هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه نتحدى هذه الاستفزازات الدائمة المستمرة ازاي نتحدى هذا الواقع اشوف ان شاء الله اجاباتكم على صفحة كون قائدا على الفيسبوك يا ريت ان شاء الله آه، اخواننا في الشاشة خلاص بيقولوا ان هو معروض الان على الشاشة نشارك مع بعض ونسعى باذن الله ان احنا نضع لانفسنا تحدي تحدي ويا ريت لو حد عنده قصة كان فيها تحدي ينفع بها الناس زي ما اختنا ذكرت في التعليق بتاع السؤال اللي فات يا ريت برضه يذكر لنا هذه التحديات اللي قابلته وازاي قدر ان هو يتغلب عليها ربنا يا رب يوفقكم جميعا واسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر بكم جميعا هذا الدين العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العالم